شوية ناخد تأملات في القداس على انه ذبيحة التسبيح بتاعتنا والحقيقة القداس ده تأملات فيه ما بتخلص لكن اعتقد ان لما الواحد يبقى عنده افكار كتيرة روحية داخل الليتورجية بيتمتع بالقداس اكتر هاخد معاكم جزء صغير بيسموه جزء الانافورة الانافورة كلمة يوناني تقال على القداس كله وتقال اساسا على الجزء بتاع ارفعوا قلوبكم في الحتة دي كلمة ارفعوا دي جاية منها النافورة أنا النافورة دي كلمة أساسا مش عربي واخدين بالكم الأنافورة معناها الارتفاع أو الصعود الجزء ده اللي هو أنهي جزء بقى ده مفتاح على فكرة قداس المؤمنين يعني قداس المؤمنين بيبدأ بصلاة الصلح يعني بعد بالحقيقة نؤمن أبونا بيغسل إيديه وقت قانون الإيمان ويقترب المؤمنين كلهم الموعظين بيطلعوا لو كان في موعظين ما بيحضروش الحتة دي ويبقوا محاوطين المسبح كان زمان كده يعني او يبقوا يعني قريبين من المسبح لان هم دول بقى ايه اللي هيشتركوا في الذبيحه وبعدين الاول بنبتدي بصلاه الصلح عشان نفتكر ان ربنا صالحنا بيه وبعد ما صالحنا بدل صالحنا يحصل ايه المسبح متغطي الابروسفرين محطوط كانه المسيح مختفي عننا فبعد الصلح يحصل حاجتين مهمين قوي البروسفرين يتكشف عشان يبقى الحمل قصاد عينينا وابونا كان ايديه عريانه يغطي ايديه باللفايف تاني حاجتين عكس بعض ابونا في صلاه الصلح بيصلي ايديه عريانه كده اشاره الى ادم وحواء اللي كانوا تعروا بالخطيه الخطيه عرتهم ماشي بعد صلاه الصلح على طول تلاقوه ياخد اللفايف ويستر على ايديه يبقى النعمه سترته واضحه الابروسفارين اللي كان مغطي الهيك المسبح كله بينكشف يبقى المسيح اصبح قصاد عينينا الحمل قصاد عينينا عشان كده حتى في لحن طويل يقول ارفعوا اعينكم نحو المسبح لتنظروا جسد ودم عمانوئيل الهنا موضوعين قبل كده ما بيقولش ارفعوا عينيكم لتنظروا ليه انه متغطي فاهمين فكأن المسيح انكشف قصاد عينينا امتى هنشوف المسيح بعينينا مالكم امتى هنشوف المسيح بعينينا في السماء في السماء طبعا يبقى احنا دلوقتي في السماء هو ده بقى الجزء اللي يبتدي عنده الانافوره واضحه الفكره يعني الجزء ده هو الصعود للسماء او دخول السماء ليه لان المسيح منكشف قصاد عينينا واحنا حوالين المسبح فده الجزء اللي احنا كاننا في السماء جزء بيسموه بتاع الملائكه ماشي اللي بيبتدي بلحن وبينتهي بلحن الجزء ده بيبتدي بلحن ايه بشفاعة والدة الإله وينتهي بلحن الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك قائلين قدوس قدوس أنا عاوز أخد معاكم شوية أفكار في في الجزء ده عشان تبقوا وانتوا بتصلوا حاسين بالجو السماوي اللي احنا فيه الأول لحن بشفاعة والدة الإله ملكة التسبيح عندنا العذر العذر بالرغم ان هي وديعة جدا وصامتة جدا إنما بنعتبرها قمة التسبيح ليه؟ لأننا شايفين في العذراء أن التسبيح جوه قلبها ما بيسكتش أبدا العذراء كانت تسبح كل حين في صمتها خلي بالكم المعنى ده لما يقول معلمنا لؤى كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها دي حالة من حالات التسبيح طلعت من القلب على اللسان بس مرة كده إنما مكملة في القلب على طول إمتى طلعت لما زارت أليصابات وأليصابات اديتها التحية التمام ومن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي قالت إيه تعظم نفسه طلعت مرة إنما هي على طول كده بس مش باللسان بالقلب واضحة الفكرة فهي هي الملك صاحبة المكاهن والملائكة كلهم حواليه فاحنا داخلين على العرش داخلين نكلم المسيح نتحامى فيها على طول دايما نتحامى فيها لأنها هي أمنا وهي أكتر واحدة قريبة لابنها الوحيد فبنقول احنا جميل بشفاعة والدة الإله لأن في ناس تقول إيه اللي دخل عذرة في الجزء ده لا ده هي أساسية جدا كان ليها بروفا الحكاية دي في العهد القديم يوم ما الشعب اليهودي عبر البحر كان موسى هو القائد هو المخلص مش كده انما اللي مسكت الدف كان اسمها ايه كانت اسمها مريم واخدين بالكم اللي مسكت الدف وساقت ال 600 ألف ماشي اللي وراها في التسبيحة كانت مريم النبية واضحة الفكرة بس اتسمت التسبيحة تسبيحة موسى مش مريم فاهمين المعنى كأن العبرة قائدة للتسبيح بقلبها الحلو وعشان كده يسموها ابنة داوود كمان لأن داوود كان مرنم إسرائيل الحلو فالعذراء مرنمة المسيحيين الحلو بس في قلبها لأنها من النوع الهادي الصامت فاحنا بنقول لها بشفاعة والدة الإله يا رب انعم لنا بغفران خطايانا يعني ايه بعد صلاة الصلح احنا ما كانش لينا عين نطلب الغفران إلا لما المسيح جه الدنيا وفدانا وأصلح الأرضيين مع السماويين لما عمل الصلح لما قدم ذاته ذبيحة واخدين بالكم لما قام من الموت بقالنا عين نطلب الغفران بس الغفران نعمة شوف التعبير يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا انعم يبقى مهما الواحد تاب مهما الواحد آمن مهما الواحد عمل أعمال صالحة مهما الواحد جاهد هي في الآخر انعام أو نعمة من ربنا إنما النعمة دي اللي بيحركها كمان الدالة القريبين قوي للمسيح له المجد لهم دالة لهم شفاعة وأقرب واحدة شفاعة والدة الإله في اللحن القبطي دايما مليان لاهوت لاهوت دون أن تشعر يعني إيه لاهوت يعني في فكر لاهوتي عميق من غير ما تحس كان ممكن يقول بشفاعة العذراء مريم أو بشفاعة القديسة مريم أو بشفاعة ستنا مريم لا لكن بشفاعة والدة الإله أكتر ليه؟ لأنه في واحد من القديسين قال كلمة جميلة قوي قال في كلمة الثيوتوكوس اللي هي والدة الإله يكمن كل الفكر المسيحي يعني اللي يعرف يعني إيه والدة الإله يبقى فهم كل المسيحية ليه؟ هي بقت والدة الإله إزاي؟ بالتجسد لما المسيح تجسد ابنها هو ابن الله طب منين يبقى ابن العذراء وابن الله يبقى هو إله كامل وإنسان كامل يبقى هو فعلا يقدر يقوم بالفداء يقدر يدينا غفران وتبقى هي شفاعتها مميزة عن شفاعة كل البشر ليه بحكم إنها أمه مش بحكم بقى إنها يعني قديسة عظيمة بس ولا فضائلها لا ده المرة دي ليها مركز آخر مفيش في البشر حد يوازيها هذا المركز إنها والدته واخدين بالكم فاحنا ككنيسة فرحانين قوي واحنا بنقرب وعلى فكرة تاخدوا بالكم الشماس مازال محتفظ بيقول ايه تقدموا تقدموا على هذا الرسم قبل ما بنقول بشفاعة على طول لانه كان زمان الموعظين يخرجوا يطلعوا الناس اللي ما تعمدوش فالكنيسة هتقفل على الموجودين الموجودين دول قليلين شوية فيقربوا يقربوا بيقربوا على فين على المذبح على المسيح فيلاقوا مين بقى أعدلهم العذراء أم النور فيقولوا لها طب عشان خاطرنا بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب انعم لنا بغفران خطايانا بعد كده نقول نسجد لك أيها المسيح احنا دخلنا عن طريق العذراء كده لأن العذراء هي اللي جابت المسيح فاحنا بندخل عن طريقها للمسيح نسجد لك أيها المسيح التعبير ده طب ما احنا طول القداس بنسجد من أول رفع بخور عشية ونص الليل ما احنا بنسجد هنا التعبير ده في المكان ده مقصود بان احنا في السماء والمسيح قصادنا فبنسجد له خلي بالكم اللحن ده بيتقال في, في لحظة خطيرة في القداس ان المسيح على المذبح عشان كده ابونا يقول له انت هو الذي يقف امامك انت اللي احنا بنسجد لك دلوقتي هم اللي بيقفوا قصادك رؤساء الملائكة والملائكة والربوات ولا فطبعا لازم نسجد فاهمين ازاي؟ نسجد لك لك هنا مش نسجد للمسيح للمسيح يبقى ايه للغائب انما نسجد لك ايها المسيح يبقى المخاطب مخاطب يبقى المسيح قصادنا واضحه وبعدين نسجد لانه احنا في حياتنا الكنسيه عايشين كلنا بروح جماعه كلنا اعضاء في كنيسه واحده كل واحد فينا حته من التاني فالسجود سجود جماعي التسبيح تسبيح جماعي ممكن الواحد يقول أسجد لك أيها المسيح لا تسجد تسجد ده إيه نسجد حتى لو قلتها في بيتك قول نسجد ليه أنت جزء من كل ده مفهومك مفهومنا للكنيسة ولن تخلص إلا عن طريق الكل يعني مفيش مفيش حد بيروح السماء بطريقته بمزاجه مفيش خلاص بره الكنيسة فاحنا بنسجد مع بعض لان دي سكتنا احنا للسماء فدايما تلاحظوا الالحان كلها بتاعه القداس او بتاعه الليتورجيات عامه دايما فيها نون الجماعه ما فيهاش الف الفرد مثلا يا رب انعم لنا واخدين بالكم حتى ابانا الذي دي اللي بيسموها الصلوات الليتورجيه ليتورجيه ليتورجي يعني ايه يعني عمل شعبي أو عمل جماعي ليوس يعني شعب إرج يعني عمل لترجية يعني عمل جماعي فالتسبيح عندنا في الكنيسة القبطية مش عمل شخصي مش عمل شخصي عمل جماعي أبانا الذي ده تسبيح بس بنقول له وانت في اوضتك لوحدك ما بتقولش أبويا بتقول أبانا وتقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن بتتكلم عن نحن ليه طب ما انت شخص لا ما هو انت عضو مش شخص انت عضو جوه جسم نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس الايمان المستقيم اساس التسبيح ولو الايمان انحرف ودخلت تعاليم غريبه متنوعه التسبيح يبطل التسبيح يبوظ الكنيسة واقفة على إيمان أساسي قوي بالثالوث الأقدس إحنا لا نعرف إلها آخر إلا الأب والابن والروح القدس إنما ما نراه هو المسيح ومن خلاله نسجد للأب والروح القدس تاني بقى بالراحة شوية يعني إيه نحن لا نرى الروح ولا نرى الآب ولكن المسيح جالنا دنيتنا وعاش وسطينا ورأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا فالمسيح بتجسده بقى منظور بقى ملموس بقى مسموع فبنشوف وده استمراره على المسبح عشان نشوفه برضه لازم نفضل شايفينه نسجد لك أيها المسيح نسجد لإله منظور ولأبيك غير المنظور ولروحك القدوس العامل فينا حتى لو غير منظور واضحة الفكرة؟ يبقى ليه ما نقولش نسجد للاب هنا قلنا نسجد لك ايها المسيح لان ده اللي احنا عارفين نشوفه ولكن الاب لم يره احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو اعلن عنه لكننا نسجد لك مع ابيك الصالح والروح القدس بعد كده اللي احنا يقول ايه لانك اتيت وخلصتنا الجزء الاولاني كان اسمه صلاه الصلح الذبيحة كلها بتاعتنا الاحتفال الأساسي هما الكلمتين دول أك إي أكسوتي إمون يعني إيه ده ملخص المسيحية فعلين أتى وخلصنا ده كل الفكر المسيحي لو عاوز تلخصه هما الكلمتين دول ابن الله أتى وخلصنا احنا بنسبحه لأنه أتى وخلصنا بنسجد له لأنه أتى وخلصنا بنطلب الغفران لأنه أتى وخلصنا لينا إيمان في الملكوت لأنه أتى وخلصنا كل حاجة لأنه أتى وخلصنا تلاحظوا كنيستنا عشان بقى تعيشنا المنهج اللحن تسبيح في الكنيسة ينقل لك العقيدة من غير ما تحس تيجي بكرة يوم الحد تقول إيه قام وخلصنا طب ما هو عشان أتى يبقى مات يبقى قام فيوم الحد نديها قام وخلصنا بقية الأيام أتى وخلصنا واضحة في عيد الصليب صلب وخلصنا في عيد الميلاد ولد وخلصنا إنما هي نفس الفكر إن كل اللي عمله المسيح عشان كلمة إيه خلصنا واضحة يبقى أنا كده ضمنيا وأنا حتى شخص ساذج ما بعرفش أقرأ وأكتب لما بحفظ بس لحن بشفاعة والدة الإله فهمت إن المسيح جه الدنيا دي عشان يخلصني فلو سألوني أي سؤال هو المسيح مات ليه؟ أقول عشان يخلصني جه ليه عشان يخلص قام ليه عشان يخلص طلع السما ليه عشان يخلص هي كده انا فهمتها كده من اللحن حفظتها كده من صغري ماشي بسجد ليه ليه لانه اتى وخلصنا واخدين بالكم نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا وبعد كده نديله بقى اللقب الحلو رحمة السلام ذبيحة التسبيح أن المسيح يكمن في كل الرحمة ويكمن في كل السلام ويصير بالتالي ذبيحة تسبيحنا للأب زي ما قالها في عبرانيين 13 بعد كده بقى أبونا بيبتدي يعمل إيه أبونا عاوز ياخدنا معاه السماء فأبونا دلوقتي رجل في السماء ورجل في الأرض احنا قربنا من المسبح والمسيح على المسبح فعاوز يقول يا جماعة احنا دخلنا السماء وبعدين عاوز يقول بس احنا لسه في الأرض لسه في الجسد فيقول الرب مع جميعكم مع دي عارفين بتاعة ايه عشان تفهمها بتاعة عمانوئيل عمانوئيل يعني ايه الله معنا طب ما هو معانا من الأول في العهد القديم مش الله معانا معانا ايه فرقها عن عمانوئيل في العهد الجديد التجسد انه معانا معانا يعني اه حاضر في وسطنا فاهمين ازاي فالرب مع جميعكم لا تعني ربنا معاك بتاعت الكلام العادي يعني لا تعني بقى ربنا دلوقتي معانا بجد فاهمين المعنى دلوقتي ربنا حاضر وسطينا بجد عمانه ايه الهنا في وسطنا الان عشان كده نقولها في الغريغوري محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة الروح القدس تكون مع جميعكم يبقى انت خلي بالكم بقى اللي احنا عمل ايه احنا بنقول له نسجد لك ايها المسيح مع ابيك الصالح والروح القدس يقوم المسيح يقول ايه طيب محبة الله الاب ونعمتي انا والروح القدس تكون معاكم فاهمين الحوار ماشي ازاي احنا بنقول له احنا بنسجد لك وبعدين هو يقول وانا معاكم على طول وانا مش هسيبكم ابدا فاهمين الم- الحكايه ماشيه ازاي رايحه راجعه اول ما نقول له نسجد لك يقول ور- انا معكم فابونا يقول للناس ايه في اللحظه دي على فكره بيكون ابونا لان هو اللي لازق في الذبيحه وعلى فكره شايل اللي سطر عليه اللفافه اللي كانت فوق الجسد فاللفافه دي لزقت في الجسد لمست الجسد فخد اللفافه ورشم بها الشعب قال الرب مع جميعكم بأمارة النعمة دي اللفافة دي رمز للنعمة اللي سطرت على آدم فاهمين ازاي فالنعمة دي اللي طالعة من جسم المسيح جسده معاكم محبة الله نعمة ابن الوحيد شركة الروح القدس الرب مع جميعكم فاحنا نطمن ابونا ونقول له انت كمان يا عم ومع روحك ايضا فبعد كده بقى ايه بعد ما يتدور للناس ويقول لهم أنا ربنا معاكم يقول يلا بقى على السما فاهمين الفكره فارفعوا قلوبكم يعني حاولوا تطلعوا بره حدود الجسد حاولوا تخرجوا بره الخيبة التقيلة بتاعة الخطية والأرض والجسد والحاجات دي عشان نستوعب اللي احنا فيه هي مقصود بيها كده ارفعوا قلوبكم يعني تعالوا نرتفع فوق كل حاجة أرضية في اللحظة دي يعني ايه رفع القلب ما هو كلام اصله حتى آم، يعني مش ما ينفعش بالحرف يعني ترفع قلبك ازاي انما مقصود بيها انه ارتفع فوق كل ما تبصش بقى حواليك انسى الكراسي اللي في الكنيسة وانسى البشر اللي حواليك وانسى المايك وانسى الح- الحر وانسى المروحة وانسى المشاكل وانسى الدنيا كلها خلينا في المفيد بقى ارفعوا قلوبكم يقوم الشعب لأنه لسه بيقول نسجد لك أيها المسيح فرحان بالعذراء وفرحان بالمسيح وشاف المسيح ذبيحته ذبيحة التسبيح يقول له معاك هي عند الرب احنا و- و- معاك يا ابونا انت طالع واحنا طالعين وراك ارفعوا قلوبكم هي عند الرب يقوم الابونا يتعدل بقى للذبيحه يبقى كل الوضع اللي فات كان ايه في الاول وشه للشعب بيقول ربنا معاكم ربنا دلوقتي جالنا على الارض يا اولاد يلا معانا نروح له السما هو جالنا زياره نروح له بقى نرد الزياره جالنا دنيتنا نرجع بقى دنيته فربنا جالنا يلا معايا نرتفع معاك يا ابونا وصلنا السما فلنشكر الرب فاهمين الفكره Ευχαριστήσωμεν τω Κυρίω دي معناها بالظبط وصلنا السما اقلعوا الحزام فكوا الحزام خلاص landed فلنشكر الرب عشان كده بقى الشعب يصرخ هنا باللي قالوا الملائكة في الرؤيا مستحق فاهمين الفكرة؟ عرفنا اللغة بتاعت السماء على طول أول ما عتبنا السماء مستحق وعادل لاندت لاندت في السماء فابونا بقى يسوق فيها بقى مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل ومش عاوز يبطل ليه؟ لأن في الرؤية كانت كده يقول لك الملائكة يقولوا مستحق وعادل يردوا عليهم ال 24 قسيس يردوا عليه مش عارف مين يرد عليه الأمم يرد عليه اليهود كله شغال مستحق وعادل فاهمين الفكرة؟ وبعدين بقى يبتدي يكلم ربنا اللي قصاده خلي بالكم من المعنى احنا في السماء مش بيكلم ربنا اللي في السماء لا ما احنا بقينا في السماء فاهمين؟ أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الذي ويحكي يحكي ليه بقى لأنه احنا قلنا امبارح لو تفتكروا ان التسبيح مرتبط بمعاني محددة معاني ملهاش آخر بس هي معاني بمعنى تسبيح الله على الخلق وقبل تسبيح الخلق تسبيح الله على صفاته يعني ايه احنا نسبح الله لأنه هو كائن قبل الظهور هو ضابط الكل هو محب البشر دي واضحة قوي في الغريغوري كنا نسبحك ونبارك ونمجدك ونسجد لك ون... أنت وبعدين نقول له غير المرئي غير المحور غير المستحيل غير الزمني خالق الكل مخلص الجميع غافر فاهمين ازاي؟ يبقى بنسبح ربنا في صفاته وبعدين نسبح ربنا في عمله يبقى نسبح الله في في صفاته أولا يعني بنسبحه بس لمجرد انه ضابط الكل هي دي قليله ده كل حاجه under control تستحق التسبيح يا رب كل حاجه محسوبه نسبحه لانه قبل كل الدهور مستحق كل تسبيح لانه ازلي مستحق كل تسبيح لانه ابدي مستحق كل تسبيح لانه غير مرئي غير محدود ماشي وبعدين كائن قبل الدهور والمالك الى الابد دي الازلي والابد الذي خلق السماء العمل بقى ها؟ دخلنا في الاكشن بقى بقينا بنسبحه على عمله كمان مش على صفاته بس واول عمل بالنسبه لنا انه خلق وقبل ما يخلقنا خلق الدنيا كلها لينا فبنسبحه يبقى احنا ضمنيا بنقول له يا رب السماء بتسبحك واحنا بنسبحك عشان انت خلقت السماء السماء والارض والبحر وكل ما فيها ماشي وبعدين طبعا ضمنيا خلق الإنسان احنا عرفنا من صلاة الصلح ان الإنسان بوظ الدنيا ربنا خلق كل حاجة عدلة والإنسان بوظ الدنيا طيب كل حاجة ليها حل عند ربنا أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي به خلق كل شيء ما يرى وما لا يرى هنا ايه قيمة التعريف بأنه أبو ربنا يسوع له المجد لما ربنا خلقنا احنا اتخلقنا الاول على غير فساد وبعدين دخلنا احنا الفساد بايدينا والفساد مش راضي يطلع مننا جه مصدر الخلق مصدر الحياة مصدر القداسة جه بنفسه عشان يصلح المشكلة عشان يطلع الفساد فبقى ربنا بالنسبة لنا له اسم جديد عندنا خلي بالكم بقى من الحتة دي اليهود بيسبحوا ربنا بأسماء حسنى غشوها اخواتنا المسلمين هي أساسا اختراع اليهود لكن زي إيه الله العظيم الله الأبدي إله إسرائيل رب الجنود دي أسماء إنما ولا اسم ولا اسم من دول يعتبر نيم فاهم إزاي؟ يعني ما أقول لك اسمك إيه تقول لي حضرة الضابط لا اسمك تقول لي أستاذ الطويل فل لا ما اسمك أنا عاوز اسم قال لي مش هتعرف دلوقتي في العهد القديم كان يقول لي لسه شوية لسه شوية على الاسم لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب استنى شوية استنى شوية لما جه ربنا يسوع قال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص نف... شعبه من خطاياهم بقى الله المجهول يهوى وده مجده اسم غامض يهوى اسم غامض ليه يعني ايام ايام ايه ما هي ناقصه حاجه يا رب ناقصه كلمه ايام ايه لا ايام بس الكائن تترجم في الانجليش اي ام طب ما هي ناقصه ايوه ما هتكمل في العهد الجديد استنوا واخدين بالكم فبقى المسيح بيقول I am فهمتوا بقى ولا لا فيسوع المسيح هو I am هو الكائن هو يهوى هو أنا هو فبقى نخاطب الأب نقول له إيه أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يبقى احنا بنسبح الاسم بقى الاسم اللي عرفناه في العهد الجديد عشان كده بنقول إيه ذبيحة التسبيح ثمر شفاها معترفة باسمه بقينا عرفنا الاسم وكنا زمان نقول فلنسبح اسم الرب لأنه بالمجد يتمجد مش ربنا بس اسمه كمان مسبح إلى ظهر الدهور سبحنا ربنا على خلقته على صفاته وخلقه وخلاص تجسده ماشي مجيئه إلينا الذي تسجد له جميع القوات المقدسة يقوم الشماس يقول في الناس ايه ايها الجلوس قف ليه في ناس قاعدة اللي قاعدة معناها ايه ما رفعش قلبه انتوا مش فاهمينها اللي قاعد معناه لسه في الارض لسه جسمه شغله فاهمين ازاي لسه حاسس انه حاسس بيفكر في جسده او مش دريان باللي هو فيه يعني لسه الجسم هنا هنا طبعا لو تعبان خليه قاعد مش دي القضية أنا بتكلم عن فكرتها قفوا يعني إيه يعني إحنا زي ارفعوا بالظبط قلوبكم يعني انتبهوا المسيح قصادنا فساعتها يبتدي يقول أنت الذي يقف أمامك ينبهنا بقى أبونا بص حواليك كده ملايكة رؤساء ملايكة رياسات سلاطين قوات يقول وإلى الشرق انظر لا يكون واحد سرح يبقى الشرق هو النور يبقى احنا باصين على النور نقول المسيح وبعدين هنا بقى ايه يركز على فئتين شغلتهم التسبيح الشاروبيم والصاروفيم عشان نتعلم التسبيح ما احنا بقى جداد احنا ضيوف على السم احنا داخلين ضيوف فبنبص حوالينا بنتفرج بيعملوا ايه الناس دول فنلاقي الناس دول الشاروبيم مثلا ممتلئون أعينا دي معناها إيه هم دول اللي بيسبحوا يصرخون في الآخر أجيوز كلما عينيك تفنجل كلما لسانك يقول كلما ازددت معرفة كلما ازددت تسبيح كلما امتلأت عيونا يعني بقيت شايف ربنا بكل كيانك كلما لسانك لا يكف عن التسبيح عشان كده يقول يسبحون بغير فطور اسكتوش ابدا ليه اصلهم ممتلئون اعينا عارفين احنا ليه ما بنسبحش فهمتوا مفيش عيون خالص او مقفولة على طول واضحة ليه في ناس بتسبح اذا في هنا علاقة وثيق بين العمق في معرفة الله وعشرة ربنا وبين التسبيح ليه القديسين الكبار غاويين تسبيح لأنهم ممتلئون أعيننا لأن شايفين اللي احنا مش شايفينه ما هي ببساطة كده وعشان كده بيسبحوا أكتر مننا مش لأن هم يعني حافظين أكتر مننا الموضوع مش حفظ بقى هم صاروا ممتلئون أعيننا السرافيم ستة أجنحة دول عندهم ثلاث حاجات تانية غير حكاية الأعين بجناحين يغطون وجوههم يبقى اللي يخليك تسبح هو الخشوع احساسك انك مكسوف من ربنا كل ما كان عندك الشعور ده كل ما بقيت زي الملائكة مستمتع بالتسبيح وبجناحين يغطون ارجلهم ارجلهم ايد الملائكة ارجلهم اشارة الى التوبة او الضعف او عدم الاستحقاق يغطون وجوههم يعني المسيح في مجده محدش يقدر يبص عليا وجها لوجه دي صعبة علينا قوي التانية يغطون أرجلهم يعني مكسوفين طول ما انت جاي مكسوف لربنا طول ما انت تبقى بتسبح من كل قلبك انما واقف كده كأنك صاحب مكان صاحب مكان ده ايه ده انت ضيف يا رب بكرة تبقى صاحب مكان بس دلوقتي انت ضيف فقلد قلد اصحاب البيت شوف بيعملوا ايه فالغرض من الجزء ده ان تتشبه بالملائكة لانك بقيت مواطن سماوي ليه الأنافورة محطوطة قبل التقديس كان ممكن واحد يقول ايه مش كانوا حطوا لنا الأنافورة بعد التقديس يعني السماء بعد ما نتناول حتى بعد وقت التوزيع لا احنا داخلين على السماء هناكل المسيح أكل فهنبقى سماويين طيب عاوزين نعرف السماويين دول بيتكلموا انهي لغة وبيعملوا ايه وشكلهم ايه السماويين دول بيتكلموا لغة التسبيح شكلهم نقي ابيض حلو قوي ممتلئون اعينا بجناحين يعملوا يعملوا يعملوا وبجناحين يطيرون يبقى برضه في واحد بيبقى عايش في الدنيا طاير كده طاير يعني مش لامس الارض وفي واحد تقيل قوي بيزحف السرافيم بجناحين يطيرون بمعنى انك لازم تبقى مرتفع تبقى طاير لانك لو لزقت في الدنيا مش هتعرف تسبح كل دول بيقولوا ايه بقى يسبحون وينشدون ويصرخون قائلين قدوس قدوس ندخل في قدوس كل اللي فات ده عشان نتعلم نقول أجيوس تاني راجع معاكم بشفاعة والدة الإله يا رب انعم لنا بغفران خطايانا يبقى احنا جايين تائبين خجلانين متلزقين في أمنا العذراء عشان تدينا غفران داخلين ساجدين للآب والابن والروح القدس عينينا في عينين المسيح نفسه لأننا نراه على المذبح صار لنا هو ذبيحة التسبيح من المسيح بناخد قوة الصعود قوة الارتفاع الرب مع جميعكم ربنا هيشدك شد عشان تتنقل من الأرض للسماء فابونا يعمل الشدة دي ياخد اللفافة ويدور للشعب ويرشم الصليب الصليب ده فيه قوة كده تشدك وتدخلك الهيكل تدخلك المذبح ارفعوا قلوبكم يعني خليكم قد الدعوة بقى خليكم محترمين احنا بقينا في السماء ما تكسفوناش قال له معاك يا بون هي عند الرب الحمد لله وصلنا بالسلام مستحق وعادل كل الشعب يهتف مستحق مستحق مستحق مستحق لأنك أنت يا رب صفات وأنت عملت خلقت وأنت خلصت وأنت تعد لنا مكانا يبقى سبحنا الله على صفاته وعمله بعدين بصينا على الملائكة حوالينا لأنهم ما بيبطلوش تسبيح فالأول شفنا منظرهم عشان نتعلم منهم كيف نسبح وبعد كده هنتعلم من كلامه بصينا على الشاروبيم والسرافيم فهمنا حكاية الأعين والخجل والانسحاق والخشوع والطيران كل دي حاجات مرتبطة بالتسبيح أنا مش باخدها عشان دول ملايكة احنا دلوقتي بنقلدهم عشان كده تلاحظوا في الغيرغور يقول ايه احسبنا ها مع القوات السمائية طب ايش جاب لي جاب ما هو ده المفروض عاوز تعيش حياة تسبيح خليك ملاك ملاك يعني ايه يعني عينيك مفنجلة في ربنا قد كده جسمك نقي طاير مش ماشي على الارض دايما في حالة خشوع وخجل من ربنا عشان تعرف تسبح بسهولة هم بقى ايه بصوت لا يفطر او بصوت لا يسكت بيقولوا اجيوس اجيوس اجيوس ندخل في كلمة أجيوز أجيوز دي بقى كلمة عجب ليه؟ أجيوز تعتبر الكلمة اللي فيها كل التسابيح الممكن يعني في مفردات للتسبيح كتير كلمة أمين كلمة مستحق كلمة أشكرك كلمة المجد ليك يا رب كلمة هللو يا كلمة إنما أكتر كلمة تضم كل ده كلمة أجيوز لأن احنا بنقول لربنا أنت قدوس قدوس دي بقى صالح وبار وحكيم وقادر وغير محدود وضابط الكل وقبل كل الظهور وأبدي كل ده جوه كلمة قدوس فقدوس ده اتعلمناها من السماء لغاية دلوقتي محدش يقدر فينا يفهم الكلمة دي كلمة ملهاش آخر لأنها تجمع كل صفات الله تجمع كل بر الله فاحنا الكلمة دي بتاعت السماء انما احنا دلوقتي بقينا سماويين فبنقول له يا رب انت قدوس بنقول معاه الملائكة الساروبيم يسجدون لك والسرافيم يسبحونك قائلين قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والارض مملوءتان تاخدوا بالكم بقى من الكلمة احنا بنقول له قدوس قدوس رب الجنود السماء ابتدينا ليه بالسماء عشان احنا في السماء عارفين في النص في أشعية ستة تلاقوا الأرض مكتوبة الأول لكن احنا ابتدينا بالسماء والأرض ليه أصل احنا بناخد القداسة من السماء وهننزل بيها الأرض فاهمين الفكرة فالسماء مقدسة بقداسة الله لسه الباقي على الأرض لم تتقدس عشان كده كل يوم نقول ليتقدس ما تنفعش تتقال في السماء دي لأن السماء مقدسة احنا بنقولها على الأرض وبناخد قوتها من السماء فبنقول له قدوس قدوس قدوس السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك فابونا يستلم مننا على طول يكمل علينا طبعا الحتة دي مليانة أجيوس بتاع 10 أجيوس ورا بعض احنا لسه قايلين ثلاثة في الشرابيم والسرافيم أبونا يقول ثلاثة وبعدين يدخل على ثلاثة تاني كأنه إيه خلاص ما بقاش في غيرها فيبتدي يقول أجيوس ويرشم نفسه هنا بيعمل حاجة بقى عجيبة كان المرة اللي فاتت بيرشم نفسه بأنهي لفافة فاكرينها اللي كانت على الجسد عشان يقول إيه نعمة تجسد المسيح تدي تبقى معاكم عشان تنقلكم المسيح تجسد عشان ياخدكم ويطلع بيكم السماء المرة دي اللفافة اللي كانت على الدم واخدين بالكم لأن الدم يقدس الإنسان الدم يغفر الخطايا فاللفافة اللي على الدم ياخدها ويرشف بيها نفسه يقول أجيوس طب ما أجيوس دي لربنا آه أجيوس لربنا صحيح بس هو واخد القداسة من ربنا وبيقول له ينفع بتابعك واقعد في السماء يقول له ينفع طب والجماعة اللي جنبي بس لحسن يغيروا ينفع أجيوس للشمامسة واخدين بالكم طب والناس الغلابة اللي واقفين ورانا دول برضو يلا أجيوس للشعب فاهمين الفكرة ازاي واضحة الفكرة في الأنافورة في أولها ابتدينا بالعكس ابتدينا من الأرض وطلعنا السماء فأجيوس دلوقتي نازلين من السماء للأرض تاني تهتوا مني ها تاني الرب مع جميعكم كان أبونا وشه للشعب وبعدين ارفعوا قلوبكم في النص وبعدين فلنشكر الرب مستحق وعادل لاندد وصلنا السماء قعدنا فرحانين بالملائكة ونقلد الشروبيم والسرافيم ونتعرف بالرياسات والقوات والأرباب والحاجات العجيبة دي واخدين بالكم وبقينا مهيصين وبنقول أجيوس وبعدين اكتشفنا ان احنا لسه أرضيين طب يا رب عاوزين نفضل هنا على طول المناظر دي ما تنفعش طيب نعمل ايه هات يا رب من قداستك وقدسني وقدس الخدام وقدس كل الشعب واضحة الفكرة يبقى طول القداس احنا في محاولة لاختراق السم طول القداس في محاولة لتذوق طعم السم يعني في حد وصفها انه ايه عارفين يعني اللي فيه تأملات زي اننا طالعين في طيارة انما هي كمان بنطلع وننزل ونطلع وننزل نطلع وننزل ليه زي الرؤية بالظبط سفر الرؤية اللي يقراه يكتشف انه نفس طعم القداس اول الرؤية رؤية واحد مسيح على العرش السماء رؤية اتنين وقعنا على الارض عندي عليك تركت محبتك الاولى حاسب وزحزح منارتك ايه يا رب الكلام تلاتة كده رؤية اربعة مسيح في مجده ملايكة اجيوس رؤية خمسة تتهبد تاني على الارض فاهمين ازاي ايه اللي بيحصل هي دي حياة التسبيح انك انت قلبك في السماء وجسمك على الارض فساعة تدخل السماء وتدوق طعمها وبعد شوية تلاقي نفسك لسه عاوز تاكل تاكل دي يعني على الارض عطشت عرقت سرحت خبت فاهم ازاي تبقى لسه فيها ارض تقوم ترجع تاني تقول له يا رب عاوز السماء ماشي يزقك على السماء فلما طلعنا اجيوس التلاتة دي بقينا بقى بنشوف المسيح القدوس ده أنت هو ونبقى نحكي الحكاية تاني ما احنا فرحانين بيه هو الوحيد القدوس خلي بالكم كمان كنا عم بنقول قدوس مش قدسنا دي فيها معنى عميق يا جماعة خلينا نستخبى فيك يعني مش انت قدسني بس لا خليني يا رب أنا ككاهن أبقى حتة منك وخلي الشمامسة والخدام يبقوا حتة فيك وخلي كل الشعب اللي ورايا يدخلوا فيك وتظل لك وحدك المجد والكرامة والقداسة ما ممكن واحد يقول طب ما كانت الكنيسة حطتها ايه قدسني قدسهم قدس فاهمين ازاي ليه بنقول اجيوز بس عشان مش هو اللي يجي انا اللي اروح فاهمين ازاي انا اللي ادخل فيه انا اللي اختفي فيه كانسان فتقدس بالالتصاق فيه ابقى دخلت فيه واستخبيت وبعدين نحكي الحكاية تاني تجسد وتأنس وقام من الأموات وأيضا يأتي في مجده وبعدين نأسس السر أخذ خبزا ونعيش بطعم القداسة تاني احنا كل ده في السماء لأن مسيحنا دلوقتي في السماء فطلعنا له السماء رحنا له زيارة في السماء فعايشين في جو تسبيح ومش هننزل غير لما ناكله مش هننزل معانا ماشي بعد ما وصلنا إلى إيه كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء وكأن الناس كانت مستنية اللحظة دي تلاقي مظاهرة شعبية بقى يعني هو بيقول ايه ده المسيح بقى في السبت واحنا وصلنا له السبت وملمومين حواليه فبيقول خلاص يا ولاد بصوا هديكوا هديكوا جسدي بس برومس بقى ادوني كلمة كده ان انتوا لما تنزلوا الدنيا تحكوا الحكاية تقولوا السما طعمها ايه وفيها ايه عشان نرجع نتقابل تاني هنا فنقول له يا رب نحلف بقى امين امين امين بس ادينا فاهم ازاي ادينا بس منه ده جسدك ده واحنا ننزل نخلي لك الدنيا كلها تعرف اللي فيها كدابين طب نعملش حاجة انما فاهمين الفكرة ان اول ما قال لنا كل مرة تأكلون من هذا الخبز ده اتفاق اتفاق في السماء عقد في السماء دخلنا السماء والملائكة غيرانة واقفة مفروسة لان ما يقدروش ياكلوا اللي احنا هناكله واقفين باحترام شديد جدا احنا المدعوين مش هم هم خدامين العرس احنا المدعوين فالفرق كبير فمدعوين وواقفين حوالين المايدة وهناكل بقى هناكل المسيح نفسه فيقول طب كل مرة تاكلوا من هذا الخبز تبشرون بموتي تعترفون بقيامتي ترجعوا لي تاني عارفين تذكرونني الى ان اجي يعني تقول لي تاني تيجوا نقعد تاني نتفاهم عملتوا ايه لغاية ما انا جاي اخدكم انتوا تقولي لغاية ما اجي اخدكم اخر مرة وخلاص فنقول له امين امين امين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة وبصعودك الى السماوات نعترف نسبحك انا كل ده عشان اوصل للكلمة دي كل اللي فات ده تسبيح القداس كله تسبيح ليه لان هي روح التسبيح تجمع كل الافكار دي احنا بنسبحه لأنه هو ضابط الكل وكل الصفات وهو خلقنا وهو خلصنا وفدانا وهو قصاد عينينا وهو هيدينا جسده ودمه فبقينا بنسبحه بقى في الآخر عشان إيه عشان عارض جسده علينا هدية يدينا جسده ودمه عشان يضمن لنا حياة أبدية مغفرة الخطايا وحياة أبدية فهنا نسبحك يعني مش عارفين نقول لك ايه هات بس الجسد والدم ده هنعترف ونبشر وكل حاجة وهنسبحك نسبحك نباركك نشكرك ونسجد لك ونتضرع إليك حتة جميلة قوي نسبحك نشكرك نمجدك يبقى في السماء نتضرع إليك يبقى لسه في الأرض ليه في السماء في حد بيتضرع لا تقريبا هو دلوقتي فيه على فكرة بيتضرعوا لحسابنا لغاية ما تكمل لما تكمل السماء خلاص مفيش تضرع تضرع ليه إنما دلوقتي كله في حالة تضرع بس اللي في السماء أغلبه تسبيح على الأرض يعني أقل القليل تسبيح والأكتر تضرع فإحنا بعد ما دخلنا في السماء وبقينا بنقول نسبحك نباركك نمجدك نسجد لك نعترف لك نشكرك ختمناها بإيه وافتكرنا ان احنا لسه لينا رجلين واقفة على الارض والصداع شغال والقلب بيدق وهيقف نتضرع اليك يعني ايه يعني ك... طب نوصل بقى بجد طب نكملها طب هنتقابل تاني طب هت... هنرجع تاني وهترجع لنا نتضرع اليك تلاحظوا اللحن القبطي بقى تلاقوا نتضرع دي ايه بقى ايه ناعمه قوي كده يعني كل اللي قبل كده كان مارش كان خناقه آمين كان أنبا رفائيل يعلمنا الحتة دي زي العساكر آمين آمين آمين τον θάνατόν σου Κύριε καταγγέλλομεν رايحين نحارب نازلين الدنيا نحارب نازلين هنخلي الدنيا كلها ملك طبعا احنا بنطلع عيال بعد الكلام ده بس هو ايه هي المفروض كده نازلين من السماء للأرض عساكر عشان نخلي الأرض كلها سماء متفقين معاه على كده وأول ما وصلنا الأرض لأن الحكاية صعبة فبقينا نقول وانا تادا الخيبة بقى اكتشفنا اللي فيها ان الموضوع لا ده طلعت الحكاية كبيرة قوي واخدين بالكم المعنى وساعتها نسجد كلنا عشان يبقى جسد حقيقي ودم حقيقي وتنهال الطلبات على المسيح إلهنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان